السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات حقيقة يا جماعة احنا في الحلقة رقم اتنين اتكلمنا عن الظلم وقلنا للي بيظلم بالله عليك اتقي ربنا وبلاش تظلم لانك في النهايه هتوزع حسناتك على اللي انت ظلمتهم فما تضيعش دينك ودنيتك واخرتك بمظالم العباد اللي انت واقع فيها اتحلل من المظالم قبل ما تلقى الله سبحانه وتعالى وذكرنا مغبه الظلم في الدنيا والاخره النهارده انا بكلم الصنف التاني بقى بكلم اللي اتظلم وقلبه اتوجع من شده الظلم اللي وقع عليه بقول له بالله عليك خليك كريم وسامح ربنا يكرمك ربنا بيسامح اللي بيسامح من ضمن الاشياء العجيبه ان الناس اللي اتظلمت من شدة الظلم اللي وقع عليها انقسم الناس لثلاث انواع نوع بيقول وده كريم جدا وده اللي احنا بن- بنقول يعني عايزين نبقى كلنا زيه نوع بيقول خلاص الله يسامحهم انا مسامحهم دنيا واخرة مش عايز حاجة هسامحهم يمكن ربنا يسامحني ويعفو عني صنف تاني بيقول أنا مش هنتقم في الدنيا لكن عايز حق يوم القيامة كله أخده حسنات وصنف تالت قال لأ ده أنا لازم أنتقم في الدنيا ولازم أخد حقي زي ما اتظلمت لازم أظلم عايزين نقول للناس احنا ليه مش بنسامح احنا انت مش هتسامح عشان انت ضعيف انت هتسامح لانك بتحب ربنا لان ربنا امرك بكده قال جل وعلا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يحكى ان الحسن رضي الله عنه وارضاه كان عنده طفل رضيع ابن لسه مولود له يعني وكان عنده خادم فجاله ضيف فلما جاله الضيف الخادم جاي جايب له مشروب ساخن عشان هو والضيف بتاعه كده فالخادم اتكعبل فوقع المشروب كله على الطفل الرضيع فمات فالحسن رضي الله عنه وارضاه غضب فالرجل بص له كده الخادم قال له يا سيدي والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قال والعافين عن الناس قال قد عفوت عنك قال له والله يحب المحسنين قال أنت حر لوجه الله قد إيه في ناس فعلا بتوصل لدرجة الفضل مش العدل قال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها لكن لو عايز تعملها يعني بال- بالعدل خلاص عاقب زي ما تعاقبت لكن اللي أجمل فمن عفا وأصلح فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولم يحدد المولى عز وجل نوعية الأجر ولا كمية الأجر لأن أجرك كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى قال حبيبنا محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة هتزيد عزة عند ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيزيدك عزا ورفعة في الدنيا والآخرة اوعى تفتكر ان انت هتبقى ذليل أو مكسور بسبب ان انت عفوت أبدا والله هتكون عزيز عند ربنا وهتكون عزيز عند البشر بفضل الله حبيبك صلى الله عليه وسلم بيصور لنا مشهد جميل للعفو يوم القيامة تاخد ايه يوم القيامة فالحديث الذي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كتم غيظا او من كظم غيظا ناداه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من الحور العين من أيها شاء اللي هو عايزه تاخد واحدة ولا اتنين ولا عشرة مش محتاجة كلام يا رب عايزهم كلهم يعني واخد بالك فيطلب من الحور عين كيفما شاء لأنه كتم غيظا ولم ينتقم أبدا بل سامح بفضل الله سبحانه وتعالى حبيبك بيقول ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم يلي عايز ربنا يغفر لك في شهر رمضان اغفر للناس يلي عايز ربنا يرحمك ارحمهم يلي عايز ربنا يتوب عليك سامح الناس واعفو عن الناس واصفح عن الناس عشان ربنا يسامحك ويعفو عنك ولذلك النبي لما ندى بالمسلمين لتجهيز جيش العسرة فندبهم للصدقة فسبحان الله إيه، كل واحد جاب اللي يقدر عليه فجاء رجل اسمه أبو ضمضم قال له والله اللهم إنك تعلم أني لا أملك درهما ولا دينارا فأشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذاني فقد سامحته من أجلك وأنت أولى بالمسامحة فسامحني سيدنا حكيم بن حزام في آخر حجة حجها قبل أن يموت رضي الله عنه وأرضاه أخذ مئة عبد ووضع في رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء لله وجه في يوم عرفة قال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقتهم جميعا ابتغاء مرضاتك وأنت أولى بالعتق يا رب فأعتق رقبتي من نار جهنم عايزين نفهم المعاني الجميلة دي وعايزين نتعامل مع الناس من باب الإحسان أخويا وحبيبي لو سمحت وعفوت ربنا هيسامحك ويعفو عنك ولو ما انتقمتش يعني يعني ما سامحتش لكن ما انتقمتش ربنا هيقتص لك من اللي ظلمك يوم القيامة لكن لو انتقمت فليس لك شيء في الدنيا ولا في الآخرة عايز اقول لك معلومة حلوة قوي من اسماء المولى عز وجل العفو والغفور ايه الفرق بين العفو والغفور ايه الفرق اصلا بين العفو وبين المغفرة المغفرة يا جماعة هي ستر الذنوب ستر الذنوب لكن مش معناها محو الذنوب اما العفو فهو محو الذنوب هديك مثال بسيط خالص يعني المولى عز وجل يوم القيامة والحديث رواه البخاري في حديث النجوى ان المولى عز وجل يدني منه عبده ويقربه اليه ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بلى يا رب حتى إذا قرره بذنوبه كلها وخلاه يذكر كل الذنوب وعتبه على كل الذنوب قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة دي اسمها إيه؟ مغفرة انك تيجي يوم القيامة تلاقي مكتوب في الصحيفة كل الذنوب اللي انت عملتها وفي اخر الصحيفة وقد غفرت تلك الذنوب مغفور له دي اسمها ايه مغفرة ربنا هيعاتبك على الذنوب لكن هو غفرها لك اما العفو العفو ان ربنا يمحي لك كل السيئات والذنوب بتاعتك من الصحيفة تيجي يوم القيامة ما تلاقيش ولا ذنب مكتوب في الصحيفة ربنا مش هيذكرك بذنوبك ربنا مش هيعاتبك على ذنوبك عشان كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال من نوقش الحساب عذب يا مسلم يا حبيب قلبي لو ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك حتى لو مش هيدخلك النار مجرد انه يحاسبك على ذنوبك ده عذاب وفي رواية الطبراني من نوقش المحاسبة هلك واديك مثال دنيوي ولله المثل الأعلى تخيل لو ان مديرك في العمل عارف كل أخطائك اللي انت عملتها في شغلك كلها ومجمعها كلها في ورق وعليها إثباتات ان انت غلطت الغلطات ديت فجه في مرة من المرات قال لك بص أنا مسامحك على كل الغلطات ديت بس الورق دوت هيفضل عندي عشان أفكرك بيه كل ما تغلط أفكرك يبقى ده عمل إيه؟ ده غفر لك لكن لسه ما عفاش عنك إنما لو جاب لك كل الورق وقال لك مش هي دي غلطاتك مش هي دي المشاكل اللي أنت عملتها مش هي دي الأخطاء اللي أنت ارتكبتها أنا هحرق كل الورق دوت ونبدأ صفحة جديدة شفت قد إيه العفو جميل قد إيه لما بتعفو عن الناس ربنا يعفو عنك مفيش ولا ذنب عليك مفيش ولا خطأ عليك كل دوت هيتمحي من الصحيفة بفضل الله تبقى صحيفتك بيضة وزي الفل تروح يوم القيامة تقف بين ايدين ربنا انت عفوت عن الناس وانا عفوت عنك مفيش عليك ولا ذنب ولا سيئة صحيفتك بيضة زي الفل خدها وخش الجنة تقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت يعني تيقنت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية إلى آخر الآيات أخويا وحبيبي عايز اقول لك على فكرة حلوة قوي بس بالله عليك اسمعها مش بودانك اسمعها بقلبك وخدها من قلب لقلبك لو عندك ذنب كبير قوي نفسك ربنا يغفره لك ولو عندك مرض شديد ربنا يشفي جماعة مرضى المسلمين نفسك ربنا يشفيك منه أو حد من حبايبك مريض ونفسك ربنا يشفيه لك أو لو عندك ابن عق ونفسك ربنا يهديه لك أو زوجة تعباك نفسك إن ربنا يهديها لك أو زوجك تعبك نفسك ربنا يهديه لك لو عندك مشكلة كبيرة قوي قوي فوق الخيال اعفو عن الناس فربنا هيعفو عنك ويرضى عنك ويعطيك ويرفع عنك البلاء لأنك أنت لما عفيت عن أخوك اللي ظلمك أنت فرغت عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة فربنا هيفرج عنك كرب الآخرة بسبب ان انت فرقت على اخوك كربة من كرب الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك كان الدعاء في ليلة القدر يا جماعة لما أمنا عائشة سألت النبي عليه السلام إذا وافقت ليلة القدر يا رسول الله ماذا أقول؟ قال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني طب ما كانت تنفع اللهم انك غفور تحب المغفرة فاغفر لي او اللهم انك رحيم تحب الرحمة فارحمني لا المغفرة ستر الذنب لكن هيعاتبك عليه مش هيعاقبك هيعاتبك عليه يوم القيامة وكفاية انه يعاتبك لكن العفو هيمسح لك الذنب فكان دعاء ليلة القدر يا رب انك عفو امسح لي ذنوبي اعفو عني يا ربي انك انت العفو الكريم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ليلة القدر هي اللي بتقدر فيها مقادير الخلائق فجميل قوي ان تبدأ ليلة القدر ليلة مقادير العباد بالعفو عن العباد لان الذنوب بتكتف الانسان وبتعطله فلما تعفو عنه يبقى انت فكيت اسر هذا الانسان يستطيع انه ينتج ويخدم دينه ويخدم بلده واسرته ونفسه وحياته واخرته ربنا يكرمنا ويكرمك اعفو عن الناس عشان ربنا يعفو عنك تعالوا نشوف حبيبنا أسوتنا وقدوتنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أحد الصحابة والحديث رواه الترمذي بسند صحيح سأل أمنا عائشة يا يا أمنا كيف كان خلق رسول الله قالت, صلى قالت عنه صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح النبي عليه الصلاة والسلام اللي اترمى سلة الجزور على ظهره في مكة واللي اترمى التراب فوق راسه واتطرد من مكة وهو بيبكي يقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت واتهموه في عرضه وحاربوه وحاولوا يقتلوه تسع مرات ورغم ذلك لما رجع في يوم فتح مكة قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء دي أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف بعض صور عفو النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد فاصل قصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات ومنتجنا للادي اللي بنقول عايزين نقطعه حب الانتقام بالله عليكم منتج شكله حلو لكن لازم نقطعه لازم نقطعه ولازم نعفو عن الناس عشان ربنا يعفو عنا ده احنا في شهر العفو والرحمة والمغفرة والتوبة ربنا يكرمنا ويكرمكم ويرفع قدركم دنيا وآخرة يا رب العالمين تعالوا نشوف حبيبنا حبيبنا أسوتنا وقدوتنا كيف كان يعفو شوفوا وحشي لما قتل حمزة عم النبي وأخوه من الرضاعة حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنع النبي لم ينتقم بل عفى النبي عنه بل انظر إلى أعجب من كل دوت عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو رأس المنافقين اللي ياما عاد النبي وياما تآمر عليه وياما دبر مؤامرات للنبي صلى الله عليه وسلم ويوم غزوة أحد رجع بتلت الجيش وخذل المسلمين ورجع بتلت الجيش يوم غزوة أحد وفوق ده كله قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وكان يقصد بنفسه الأعز ويقصد بالنبي الأذل صلى الله عليه وسلم اللي اتهم أمنا عائشة بالزنا في حادثة الإفك لما لقاها راجعة مع صفوان بن معطل السلمي فقال صفوان مع مع زوجة نبيكم والله ما سلم منها ولا سلمت منه وأشاع هذا الخبر في المدينة ورغم كل اللي عمله في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن النبي عفى عنه ولما مات عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحقه قام النبي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ونزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره شفت قد ايه حنية النبي شفت قد ايه رحمة النبي عمرك شفت واحد واحد يتهم زوجته ودي مين ده أم المؤمنين واحد يرجع بتلت الجيش ويعمل كل الأذى دوت ورغم ذلك يعفو عنه ويروح يصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم تعال نشوف برضو واحد تاني حاول يقتل النبي حوالي مرتين أو ثلاثة اللي هو ثمام بن أثال ثمام بن أثال والحديث في البخاري ومسلم لما أسره المسلمون في أرض نجد ورجعوا به للمسجد وربطوه في السارية وهم مش عارفين هو مين فدخل عليه النبي فقال ألا تعلمون من هذا قالوا من هذا قال هذا ثمام بن أثال سيد أهل اليمامة فقال ماذا عندك يا ثمامة قال عندي خير يا محمد كان لسه ما أسلمش إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تريد المال لو عايز أفدي نفسي فسل تعطى منه ما شئت خد اللي أنت عايزه بس سيبني فتركه النبي وقال أكرموا أسارة اكرموا هذا الأسير فجاءوا بالأكل والشرب و وكان عثمان بن أسال عمال بقى كل شوية يشوف النبي عليه السلام وهو بيصلي بيهم وهو بيدي دروسه عمال يشوف أحوال المسلمين فأعجب جدا في اليوم الثاني قالوا نفس الكلام في اليوم الثالث ماذا عندك يا ثمامة قال عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فقال لا نريد شيئا أطلقوا ثمامة يا رسول الله ده كان بيحاول يقتلك أكتر من مرتين أو ثلاثة أطلقوا ثمامة راح ثمامة لما شاف أخلاق النبي بالمنظر دوت راح بعيدا كده فاغتسل وجاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله يا رسول الله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وما كان من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي وأعرب وعمل عثمان بن أسال حصار اقتصادي مدمر على قريش حتى كادت أن تموت لولا أن تدخل النبي وأمر ثمامة أن يرسل الطعام لأهل مكة حتى يأكلوا يذكره وهذا من باب يعني لطف النبي ورحمة النبي وعفو النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف مثال عجيب جدا النبي لما دخل مكة يا جماعة أمن الناس جميعا قال كل الناس لهم أمن إلا أربع رجال وامرأتين والحديث رواه النسائي بسند صحيح قال كل الرجال في أمان إلا عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة خد بالك قال الأربعة دول بالذات لأنهم كانوا مجرمين حرب عملوا حرب شديدة جدا ضد النبي قال لو لقيتوهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأسطار الكعبة النبي عليه السلام فعلا كان شاف منهم أذى شديد جدا فلقوا مقيس بن صبابة في السوق فقتلوه عبد الله بن خطر قتلوه وهو ممسك بأسطار الكعبة فضل اثنين عبد الله بن سعد بن أبي الصالح اختبأ عند أخيه في الرضاعة اللي هو عثمان بن عفان ولما جاءت البيعة تقدم عثمان بن عفان بعبد الله بن سعد بن أبي الصالح وقال له يا رسول الله بايعه فرفض النبي بايعه يا رسول الله الثانية والمرة الثالثة راح رافض جه في آخر مرة فإذا بعثمان بن عفان قال بايعه يا رسول الله فبايعه النبي ثم قال للصحابة بعد أن انصرف عثمان وعبد الله قال أما كان فيكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عن الرجل أن يقوم فيقتله قالوا يا رسول الله هل لا أومأت إلينا بعينك يعني كنت اديتنا إشارة حتى نقوم فنقتله قال لا ما كان ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين الله أكبر شوف الأخلاق بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم فضل مين يا جماعة فضل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه كان لسه ما أسلمش كانت زوجته أم حكيم أسلمت وبعدين راحت للنبي قالت له يا رسول الله اعفو عن عكرمة حتى يعود فيسلم بين يديك قال لها قد عفوت عن عكرمة عكرمة في الوقت ده لقى نفسه خلاص هيضيع فقال لك اركب ايه اي سفينة وسافر اي بلد بقى خلاص فلما سافروا هاجت الامواج وقال لهم القبطان قال قال انه لا ينجيكم اليوم الهتكم التي تنحتونها الاصنام ديت وانما لا ينجيكم الا الله فقال عكرمة والله لئن كان لا ينجيني إلا الله فوالله لئن نجاني الله عز وجل لأرجعن فلأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما وبالفعل نجاه الله عز وجل وعاد فوجد زوجته مستنية على الشاطئ قالت له إن النبي في انتظارك راح عكرمة بن أبي جهل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقال يا رسول الله أيغفر الله لي قال أجل أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها فقال والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك يا رسول الله وبعدين عكرمة فضل على الجهاد والطاعة و... و... و... واتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء في معركة اليرموك وبايعوا 400 واحد على الموت حتى قتل شهيدا يوم اليرموك رضي الله عنه وأرضاه يوم في يوم من الأيام واحد اسمه لبيد بن الأعصم الحديث البخاري رجل يهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي أنه هو الذي سحره ورغم ذلك عفى عنه النبي المرأة اليهودية والحديث رواه البخاري ومسلم لما وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ورثوا العفو دوت من النبي صلى الله عليه وسلم تعال نشوف صور عجيبة كده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم لما شاع خبر الإفك واتهموا أمنا عائشة بالزنا عياذا بالله كان من ضمن الذين خاضوا في عرض أمنا عائشة واحد قريب أبو بكر اسمه مصطح بن أثاثة كان أبو بكر بينفق عليه كل شهر بيديله مرتب فقال والله لا أنفق على مصطح أبدا يتكلم عن بنتي يقول إن بنتي فعلت كذا وأنا أنفق عليه هذا لا يكون أبدا فنزل قول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفر الله لي والله لأعودن فأنفق ولأنفقن على مصطح مرة أخرى فعاد أبو بكر ينفق على مصطح عثمان بن عفان بيقول أستغفر الله إن كنت ظلمت وقد عفوت إن كنت ظلمت سيدنا علي بن أبي طالب لما قتل وخاف وهو في الرمق الأخير خاف إن الناس إن أولاده والأمة كلها تظلم الراجل اللي قتله فيعني في فيقتلوا أكثر من واحد فقال لهم أحسنوا نزله خد بالك هم مسكوا اللي قتله أحسنوا نزله وأكرموا مثواه فإن أعش لو هعيش فأنا أولى بدمه عفوا أو قصاصا وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند ربي يعني اقتلوه هو لوحده ولا تقتلوا بي سواه إن الله لا يحب المعتدين وأختم بالمثل العجيب العجيب بجد اللي والله جسمي بيقشعر لما بسمعه كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه كان ليه أرض الأرض دي بجوار أرض معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه فكان عمال سيدنا معاوية لما يعوزوا يوصلوا أرض معاوية لازم يعدوا من أرض الزبير اللي هو عبد الله بن الزبير فعبد الله بن الزبير اتضايق وكان رضي الله عنه وارضاه كان شديد شويه فارسل رساله الى معاويه رساله شديده جدا قال له يا ابن مقطعه الاكباد يا ابن اكله الاكباد اللي هي هند بنت عتبه ام ايه معاويه بن ابي سفيان يا ابن مقطعه الاكباد او يا ابن اكله الاكباد اذا وصلتك رسالتي فامنع عمالك عن ارضي والا رايت مني سوءا خد بالك فلما وصلت الرسالة لسيدنا معاوية عرضها على ابنه يزيد بن معاوية ابن معاوية فقال ما رأيك يا يزيد قال رأيي رأيي أن ترسل إليه من يأتيه برأسك ودي محتاجة كلام تبعت واحد يقتله لك على طول فقال لا ألا أدلك على خير من ذلك رحما هقول لك على حاجة أحلى من كل دوت قال له اتفضل فكتب كتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم من معاوية بن أبي سفيان إلى ابن ذات النطاقين إلى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك فوالله يا عبد الله لو كانت الدنيا بيني وبينك لأتيتك بها والسلام فلما وصلت الرسالة لعبد الله بن الزبير بكى بكاء مريرا أخويا وحبيبي وروح قلبي الله يبارك فيك اعفو عن الناس سامح يا اللي اتظلمت وشفت مرارة الظلم اعفو عن الناس عشان ربنا يعفو عنك قول سامحت كل الناس وأنا أشهد الله في هذا المجلس أني سامحت كل من ظلمني في عمري سامحته لله سبحانه وتعالى وتصدقت على كل من ظلمني أو آذاني سامحوا عشان ربنا يسامحكم اعفوا عشان ربنا يعفو عنكم اغفروا عشان ربنا يغفر لكم سامحوا الناس وهتحسوا بلذة في قلوبكم لا تخطر على قلب بشر أتمنى لو واحد رافع قضية على حد ظلم وعدوان أو حتى قضية حتى لو كانت بحق وانت تقدر تتنازل روح وتنازل وهتشعر بلذة وفرحة في قلبك أقسم بالله ما بعدها سعادة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وشفت أسوتك وقدوتك صلى الله عليه وسلم كيف كان يعفو وكيف كان يسامح بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هنسامح جزاكم الله خيرا هنقاطع هذا المنتج حب الانتقام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته